الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كيف نتعامل مع الله إذا أذنبنا سؤال جديد من الأسئلة اللي كل يوم بنطرحها على بعض في سلسلة كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى يمكن كل حلقة من الحلقات دايما بنقول كيف نتعامل مع الله مع صفة من صفاته سبحانه ولكن النهاردة لازم نطرح هذا السؤال لأنه سؤال في غاية الأهمية كيف نتعامل مع الله تبارك وتعالى إذا أذنبنا أنا إذا وقعت في ذنب يا ترى كيف سيكون حالي وإزاي أتعامل مع الله سبحانه وتعالى الناس دايما إذا وقع في الذنب على صورة من ثلاثة واحد يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما صنع ويعزم خلاص على مفارقة أرض المعصية ومفارقة المعصية تماما وده العبد اللي بنرجو له السعادة في الدنيا والآخرة وأما الثاني وأما الثاني فهو شاب يتخبط من مرة لأخرى عمل يتخبط مرة طاعة مرة معصية قلطوا عملا صالحا وآخر سيئة وده احنا نخاف عليه جدا لان للأسف احنا مش عارفين هيموت على ايهما على طاعة ولا على معصية والثالث وده واحد بعد تماما عن ربنا سبحانه وتعالى فهو في الذنوب ليل نهار ولا يفكر اصلا في توبة احنا كلامنا النهاردة مع الصنف الاول والصنف الثاني اللي هم دايما ما شاء الله قريبين من ربنا ولكن ممكن رجليه تزل من وقت لآخر في معصية من المعاصي ماذا كيف تتعامل مع الله إذا وقعت في الذنب أول حاجة إذا وقعت في الذنب لا تقنط ولا تيأس للأسف كتير جدا من الشباب إذا وقع في معصية من المعاصي أو في ذنب من الذنوب ييأس ويقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى ويظن خلاص أنه قد هلك وصدقني هو فعلا بهذا التفكير هلك كتير جدا بتجيلي اتصالات من اخواننا واخواتنا وخاصة الشباب دايما يقول انا وقعت في ذنب وانا خلاص انا ما عادش ليا توبة انا ما عدتش هعرف ارجع الى الله انا يا ريتني اموت انا مش عارف ايه خلاص هو يأس من رحمة الله قنط من رحمة الله انا عايز اقول الاصل الاول في كيفية التعامل مع الله اذا وقعت في الذنب لا تيأس ما تيأسش ابدا مهما كان ذنبك عظيم فرحمة ربنا سبحانه وتعالى اعظم مهما كان ذنبك كبير فرحمة ربنا سبحانه وتعالى أكبر لا تيأس لأن اليأس ده هو أول خطوة من خطوات الهلاك بالفعل قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه رواه الطبراني وأحمد والبخاري في كتاب الأدب المفرد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم دول خلاص هلكوا أصلا ثلاثة لا تسأل عنهم ومن بينهم رجل قنط من رحمة الله أيا كان الذنب أيوة أيا كان الذنب أيا كانت المعصية أيوة أيا كانت المعصية لا تيأس من رحمة الله اوعى في يوم من الأيام تقول خلاص أنا ضعت لا ده هو ده أول طريق الضياع قال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أصل من أصول التعامل مع الله إذا وقعت في الذنب إنك ما تيأسش قال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة عارفين أحبابي الآية دي معناها إيه الآية دي بتوضح لنا أعظم معنى من المعاني أو إيه علاقة مهمة جدا في تعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى إذا وقعنا في الذنب لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كتير من الناس بيفهم إن معنى الآية لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني ساعة لقاء العدو ما تروحش ترمي نفسك في وسط العدو العدو لا يا جماعة أو قد يكون ده معنى من معاني الآية كما قال بعض المفسر بعض المفسرين ولكن المعنى الأعظم والأجمل والأحسن كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أهو الرجل يلقي بنفسه وسط العدو قال لا والله بل هو الرجل يذنب الذنب فيقول والله لن يغفر الله لي خلاص أنا ربنا مش هيغفر لي الإنسان اللي قنط اللي يأس لا لا لا دع اليأس ودع القنوط خد كل اليأس والقنوط ارميه ورا ظهرك لأن أنت لو وقعت في ذنب ويأست من رحمة الله أنت بالفعل أنت كده على شفا هلكة أنت كده على شفا هلكة إذا وقعت في ذنب لا تيأس لا تقنط من رحمة الله وقال عبيدة, عبيدة السلماني وهو يشرح هذه الآية أو يفسر هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال قال هو المسلم يذنب الذنب فيستسلم ويقول والله لا يغفر الله لي يبقى كيف تتعامل مع الله إذا وقعت في الذنب واحد لا تيأس مهما كان ذنبك عظيم رحمة ربنا أعظم مهما كانت ذنوبك كثيرة فرحمة ربنا سبحانه وتعالى أعظم وأكبر فرحمة ربنا سبحانه وتعالى أعظم وأكبر يبقى المعنى الأول في التعامل لا تيأس اتنين عظم ذنبك انت دلوقتي بتقولي لا تيأس ورجعت تقولي عظم ذنبك يعني ايه عظم ذنبي عظم ذنبك علشان تعظيمك للذنب يدفعك للتوبة تعظيمك للذنب يدفعك للإنابة تعظيمك للذنب يخليك بسرعة تقوم تعمل أعمال صالحة يبقى تعظيم الذنب له صورتين تعظيم يوصل للقنوط من رحمة الله مش عايزينه ولكن احنا عايزين تعظيم للذنب يخلينا ويدفعنا إلى طاعة الله والقرب أكتر من ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الله بن سعود كان يقول إن المؤمن المؤمن ده دايما حاله المؤمن التقي يخاف مولاه ويعظمه ويستعظم دائما ذنبه وتقصيره في جنب الله ابن سعود بيقول ودي حقيقة دايما ابن مسعود بيقول إن المؤمن ليرى ذنوبه كرجل جالس في أصل جبل يخشى أن يسقط عليه تخيل المؤمن دايما بينظر للذنوب بهذه الصورة كأنها جبل عظيم وأنا قاعد في أصل الجبل خايف أن الجبل ده يقع في دماغي المؤمن دايما كده المؤمن دايما كده علشان كده أنس رضي الله عنه في زمن التابعين كان بينظر للتابعين شايفهم بيعملوا بعض الأعمال اليسيرة فكان يقول والله إنكم لتعملون أعمالا هي ضق في أعينكم من الشعر كنا نعدها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات لأن النبي ربهم على كده عظم ذنبك خف من ذنبك ممكن الذنب ده تحرم بيه أكتر حاجة أنت محتاجها ممكن الذنب ده يعني يضيع علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى ممكن الذنب ده ينسف لك حسناتك كلها إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا بإيه إنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لما خلاص ما حدش شايفهم يعمل معصية من المعاصي ضاعت كل حسنات عظم ذنبك خف من ذنبك الذنب ده ممكن يكون والله ممكن يكون هو السبب في دخول النار واحد عمل ذنب مات عليه يعني عايزك تعظم دايما ذنبك ابن سعود بيقول الأعمال اللي انتم شايفينها بسيطة دي احنا كنا بنعدها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات عمر يا جماعة شوفوا قد ايه كان بيعظم ذنبه عمر يا جماعة بعد ما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على ما نعطي الدنية من ديننا هو شايف ان الامر ده عظيم جدا رغم ان هو كان بيراجع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فوالله ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعته يومئذ يا فضل يعمل أعمال صالحة هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله ان انا اعظم ذنبي زي ما عمر عظم ذنبه وبعد كده ماذا صنع عمر عمر لجأ بسرعة الى الاعمال الصالحة علشان هو كان شايف ذنبه عظيم جدا جدا جدا يا جماعة طب احنا ليه نعظم الذنب نعظم الذنب يا جماعة لان انا لو ما عظمتش ذنبي صدقوني انا يقينا هالك هالك زي ما كان بلال بن سعد كده بيقول لا تنظر الى صغر الخطيئة كيف تتعامل مع الله اذا اذنبت لا تنظر إلى صغر الخطيئة ما تقولش أنا الحمد لله كويس في كل حاجة بس ببص للبنات هنا وهنا وهنا لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت ما تبصش ذنبك قد إيه صغير ولا كبير ولكن قول لنفسك أنت عصيت مين أنت عصيت الملك الجبار المنتقم ذو البطش الشديد ليه نعظم ذنوبنا لأن ساعتها تلجأ إلى التوبة تلجأ إلى العمل الصالح كان الفضيل بن عياض بيقول بقدر ما يعظم الذنب في عينيك يصغر عند الله أنا شايف ذنبي عظيم قوي فتبت شفت ذنبي عظيم قوي فرجعت شفت ذنبي كبير جدا فبكيت قلبي انكسر بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى شفت ذنبي عظيم قوي لجأت إلى الله ساعتها الذنب يفضل يصغر يصغر يصغر حتى يغفره الله سبحانه وتعالى لك وبقدر ما يصغر الذنب في عينيك شايف ذنبك صغير قوي يعظم عند الله ليه شايف الذنب صغير يبقى عمرك ما هتتوب شايف الذنب صغير يبقى هتعمله تاني شايف الذنب صغير يبقى هتداوم عليه تداوم تداوم تداوم تداوم مرة واحدة تلاقي عندك ذنوب عظيمة جدا جدا جدا سبحان الله وكان كعب الأحبار يقول إن العبد لا يذنب الذنب الصغير فلا يندم ولا يستغفر ولا يتوب فيعظم هذا الذنب عند الله عز وجل حتى يصبح كالطوض الأشم الذنب الصغير ده يبقى عند ربنا حاجة كبيرة قوي علشان كده يا جماعة النبي كان دايما بيحضرنا بيقول لنا خدوا بالكم اوعوا تحقروا ذنوبكم عظموا دايما الذنوب خليك دايما خايف من الذنب ده انك والعياذ بالله ممكن بسبب الذنب ده تموت بميتة سوء والعياذ بالله ممكن الذنب ده تبقى واقع في كرب ومحتاج ان ربنا يرفع عنك الكرب يجي الذنب يقطع كل ابواب الرجاء انك فعلا محتاج انك ربنا يرفع عنك مشكلة من المشكلات تدعي ربنا ولا يستجيب لك لازم تفهم الكلام ده لازم تفهم الكلام ده علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيأكد على المعنى ده يا حبايبي بيأكد على المعنى ده خد بالك اوعى تص... اوعى ابدا تنظر ان ذنبك ده ذنب صغير او حقير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنب ليه يا رسول الله ليه يا رسول الله ما نبصش لذنبي دايما ان هو صغير او قليل إياكم ومحقرات الذنب فإن مثلهن عند الله كمثل قوم نزلوا في وادي وادي كبير جدا جدا جدا أرادوا أن ينضجوا طعامهم عايزين يوقدوا نار علشان يحطوا عليها الطعام علشان يأكلوا فأخذ يأتي هذا بعود عود صغير كده هو العود ده اللي ينضج لحم العود ده اللي هيعد طعام أبدا ولكن لما أتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود جمعوا أعواد كثيرة الأعواد دي لما تجمعت أوقدت نارا عظيمة فأنضجت لهم طعامهم قال صلى الله عليه وسلم وهذا مثل المحقرات مدى اجتمعنا على العبد أهلكناه هيهلكوه النبي قال هيهلكوه يا جماعة يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون الشيطان يأس إن أنت تسجدي له وتعبديه من دون الله الشيطان يأس إنك تعبده من دون الله ولكنه رضي منكم بما تحقرون الشيطان هيرضى مني بإيه إنك تحقر الذنب أعظم باب من أبواب الشيطان إنك تحقر ذنبك إنك تشوفه صغير قوي إنك تشوفه بسيط قوي ساعتها عمرك ما هتوب وعمرك ما هترجع بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى أبدا إذا أردت إذا وقعت في ذنب يعني ما تحقرهوش هذا أصل من أعظم الأصول التي بها نتعامل مع الله إذا وقعنا في الذنب اوعى تحقر ذنب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ينصحها يا عائشة يا عائشة إياك ومحقرات الذنب فإن لها من الله طالبا تكلم بنت على شات في شات على النت تنظر صورة هنا وصورة هنا وصورة هنا موقع هنا وموقع هنا وموقع هنا كلمة هنا وكلمة هنا وكلمة هنا فعل هنا وفعل هنا معصية هنا ومعصية هنا ساعتها يوم القيامة إذا لم تتب إلى الله هتلاقي كل ده عامله زي الجبال سيئات كالجبال يا جماعة توبة أحد الصالحين كان اسمه توبة وقف مع نفسه في يوم وقفة ده دايما عايز النهاردة أخرج من الموقف ده توبة راجل عنده 60 سنة وقف مع نفسه وقفة فقال يا نفسه منذ ستين سنة وأنت تسيرين إلى الله بالك ستين سنة ماشية إلى الله أوشكت على الوصول يا نفس لو أنك أخطأت في كل يوم خطأ واحدا ذنب واحد ذنب واحد فإنك ستقابلين الله تبارك وتعالى بواحد وعشرين ألف ذنب ثم قال مالي ولواحد وعشرين ألف ذنب ثم خر مغشيا عليه ده واحد معظم ذنوبه مش شايف النهاردة انه اذنب ذنب واحد او ذنب بسيط لا اصل البسيط جنب بسيط جنب بسيط بيعملوا جبل عظيم سيئات جبال عظيمة من السيئات هنعمل فيها ايه يبقى اذا القاعدة التانية في كيفية التعامل مع الله اذا اذنبت اياك ان تحقر ذنبك يا ترى ايه القاعدة التالتة والرابعة والخامسة والستة ده بإذن الله تبارك وتعالى نعرفه في حلقة في الحلقة الجاية إن شاء الله تبارك وتعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفء المطار مع الله في لألآت